بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتي كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية فهذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتان تماما أحبكم في الله وهيا بنا إلى البقية الباقية اللهم ارفع عندك مقامنا اللهم ارفع عندك مقامنا نعم أيها الإخوة الخسف بالقلب أن يدور حول السفليات يا العربية دي عجيبة مش ممكن يا شفت البت دي لا لا لا مستحيل كده شفتي اهي لو تيجي بقى الفيلا اللي في الساحل الشمالي دي هي دي الناس اللي عايشة يا جاهل دي الناس اللي ميتة اللي عايشين سجود بين يدي الله هي دي الناس اللي عايشة اللي قلوبها ساجدة لربنا تحت العرش هي دي الناس اللي عايشة الناس اللي بتحس بالقرآن ولذة الذكر هي دي الناس اللي عايشة الناس اللي عيونها مدرارة بتغسل قلوبها كل يوم هي دي الناس اللي عايشة الناس اللي عارفين ربنا وربنا عارفهم هي دي الناس اللي عايشة هي دي الناس اللي راكبة هي دي الناس اللي واصلة الخسف بالقلب من عقوبات الذنوب والمعاصي على القلب طمس بصيرة القلب فيصبح القلب أعمى أصم أبكم اسمع الاعتراف الرهيب وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم الاعتراف الرهيب أصحاب الذنوب اعترفوا إن الذنوب أعمتهم وأصمتهم عمى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبك الشيء يعمي ويصم حبك الشيء ايه يعمي اللي بيحب الفلوس عند ورود الفلوس أعمى اعمى ما يعرفش بقى من حلال ولا من حرام يعمي ويصم ويصم تقول له حرام يقول لك نعم نعم طيب اخلص بس وبعدين نتفاهم حبك الشيء يعمي ويصم اللي سكته وقفته وفتنته ومعاصيه في النساء لما يشوف امراه جميله يمشي وراها النهارده وانا طالع على الكوبري والله كده ولد واقف في مطلع الكوبري ومستني واحده جايه من ورا كده فوقفت جنبي انت واقف ليه يا ابني قال لي يعني ايه قلت له انا بسالك انت واقف ليه قال طب وهي فيها ايه واقف ليه قال لي ما اصل اه اه وجري هو ما فكرش اصلا لما جه يقف ان شكله ايه قدام ربنا اذا كان شكله قدامي انا مستقذر ايه القرف اللي انت بتعمله ده ايه القذاره دي امال يبقى في نظر ربنا شكله ايه هي ديك وقالوا لو كنا آه لو أو نعقل لو كنا بنفهم ما كنا في أصحاب السعير هم ما كانوش بيسمعوا يا جماعة لا ده كانوا سميعة كانوا سميعة يعني كانوا ودنهم بتجيب البعيدة بس ما كانوش بيسمعوا الحق هي دي ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون لا يسمعون زي اقول لك كده اللي يمشي وراه ده, ده تيجي تكلمه هو مش سامعك خلاص هو النظر اليها اصمه واعمى قلبه هو مش موجود عشان كده المرأة اللي بتحب الدنيا لا تقدر تسمع ولا تشوف او الراجل يعني اي حد يحب الدنيا يبدأ يشوف الحرام حلال ما هو مش شايف الطبع على القلب فلا يسمع ولا يرى لا يسمع ولا يرى حديث تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه أعمى عمى القلب والدليل قول الله فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور العلماء يقولوا أن العمى في القلب أصل وإطلاق العمى على العيون مجاز انت فاهمين دي يعني لما نقول واحد أعمى يبقى نقصد ايه قلبه مش عينيه ده عينيه دي مجازا لكن الاصل في العمى عمى القلب اللهم نور قلوبنا لما يطبع على قلبك فيبقى اعمى اعمى ما انت شايف حق ما انت شايف حاجه صح ما انت شايف صواب ما انت شايف حاجه تستمتع بيها وتستلذ بيها قلب اعمى قلب اصم وخلي بالك ان العقوبات على القلوب هنا في الدنيا تأتي على الجوارح يوم القيامة فاللي قلبه النهاردة اعمى يوم القيامة هيبقى اعمى العين قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا لا لا لا انت ما كنتش بصير في الدنيا انت كنت في الدنيا اعمى بس اعمى القلب في الحقائق ظهرت بقى النهارده ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا اللي النهاردة على ال... على القلوب يوم القيامة على الأجساد وفضيحة فضيحة بقى كل الناس هتتفرج وانت ماشي على وشك بقى الله اللهم لا تخزنا يوم القيامة اللهم لا تخزنا يوم القيامة اللهم لا تخزنا يوم القيامة خزي خزي خزي خسف القلب طبع على القلب فيصبح أصم أبكم أعمى التالتة عشان ما نطولش عليكم مسخ القلب والكلام ده انا قلته قبل كده اكتر من مرة لعلكم سمعتوه ولكن القضية النهاردة لان موضوع القلوب فده محله المناسب ليه فلازم نقولها تاني ان الله جل جلاله الحكم العدل خلق الناس والأشياء أمما المخلوقات أو الأحياء أمم قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم أمثالكم هذه الأمم من الطيور والحيوانات وغير ذلك أمثالكم شبيهها في خلق البشر فما من حيوان إلا وفي الإنسان في بعض الناس طباع منه ولذلك لما نتكلم بقى عن ولادة القلوب ربنا يسر الأمور إن شاء الله والموضوع ما يطولش هنقول إن القلب لما يتولد لازم يتولد من ثلاث حاجات الولادة القلبك النهاردة في ظلمات ثلاث ربنا قال كده يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث فالجنين في بطن أمه في ثلاث ظلمات ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة ثلاث ظلمات فكذلك قلبك في ثلاث ظلمات ظلمة النفس وظلمة الطبع وظلمة الهوى ظلمة النفس وظلمة الطبع وظلمة الهوى الطبع دي كان واقف معاها كتير عشان الطباع الانسان مخلوق وفيه طباع حيوانية ابتلي بها ليتطهر منها الكلام ده مش عندي راجع في القرآن تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه وكان الإنسان عجولا خلق الإنسان من من عجل يبقى الأصل في خلقة الإنسان طبع إن هو عجول مستعجل وربنا يأمره بالتأني الرسول يقول ايه التؤدة في كل عمل خير إلا في عمل الآخرة يبقى فيه طبع إنك أنت مستعجل والشرع يأمرك انك تتطهر من الطبع ده لان ده مش طبع الانسان المسلم وانما طبعه التأني والتؤدة الطباع زي كده كتير بقى ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين فيأمرك انك ما تبقاش هلوع خليك ثابت الجنان وصابر وراضي الطباع كده فكذلك كثير من طباع الإنسان هي من طباع الحيوان الأصم الغير مكلف فلذلك أمرت أن تتطهر من هذه الطباع هذه الطباع إذا استحكمت صار القلب قلب حيوان القلب يبقى قلب حيوان حقيقي وابن القيم في كتاب الداء والدواء أنصحكم أنكم تقروه الكتاب ده مهم جدا اسمه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي بعض الناس بيختصر يقول الداء والدواء هات الكتاب ده واقعد اقرا فيه كده تقضي ليالي زي الفل متع بقى وانت بتقرا وتذاكر وتفهم وتقول اه والله اه والله مظبوط يا سلام شوف ابن القيم ربنا يفتح عليك حاجات جميله الشاهد ابن القيم بيقول ايه في الكتاب ده يقول وهذا مذهب السلف اللي هو ايه مسخ القلب وهذا مذهب السلف فقد قال سفيان بن عيينة في تأويل قول الله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم فمن بني البشر من يكون قلبه على قلوب السباع العادية واحنا قلنا بقى المرة اللي فاتت فاكرين ولا نسيتم ان القلب اللي هو الصدر والقلب والفؤاد والايه واللب الايمان لما يدخل كده يتم العمل ولما تدخل المعصيه يصبح القلب في النهايه القلب الثاني بقى بشرط شيطان يعني ايه واحد يدمن الصور صور النساء يعني يدخل على الانترنت على المواقع قدام الدش على المواقع في الشارع على المواقع هكذا هو على طول دي سكته هو قلبه ده يبقى قلبه ايه ادام هو قلبه متعلق بالامر ده يطمع على قلبه فيصبح قلبه قلب كلب كلب لان الكلب من صفاته الطمع هي القضيه انه بص لواحده انشرح صدره للصورة فلما انشرح صدره راح الدخل على قلبه فايه القلب اتقلب فراحت منقولة على فؤاده فحصل ثبات وعمى عمى عمى يا جماعة والله عمى هو لو ادى زوجته فرصة هيلاقي زوجته انضف واطهر واحلى مليون مرة من اللي هو بيشوفه بس اعمى اعمى القلب اعمى البصيرة بيتفرج على ايه فالشاهد ان هو بعد كده انتقلت الى اللب فصار القلب قلب كلب خلاص بقى كلب لان من صفات الكلب الطمع فده طماع فتلاقي بقى بعد ما بقت بقى قلبه قلب ايه كلب بقى قلبه قلب كلب ما بقاش بقى موضوع النساء بس آه طمع لسه حد بيحكي لي ان واحد عايز ياخد مسجد يقول لك لا المسجد ده انا عايز اخده واعمله مخزن ده ايه طمع طمع هي دي المشكلة وتيجي تكلمه الامر عنده وجيه يا اخي المساجد ملو الارض يعني هي جت على الحتة دي اللي انا اخدها يا عم لا يجوز يعني ايه لا يجوز ومش بيتي انا بيتي وانا اللي عملته مسجد وانا اللي هلغي المسجد بتاعي انا حر هتكلم مين اصل القلب ما بقاش ايه بقى كلب لا ده ابن القيم يقول ايه يقول ويزداد الشبه ما هو الكلب فيه طمع والكلب منافق اذا رميت له اللقمه آه يهز ديله هتلاقيه بيهز ديله برضه هتلاقي ده بيهز ديله على طول هتلاقيه هيبقى منافق وخد بقى كل صفات الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث تيجي تقول والله تعبان والحال مش عارف ايه ويزيد وايه الاخبار والحال تعبان و و و و يلهث كلب كلب يا جماعه هنعمل ايه كلب وتيجي تكلمه مفيش ابن القيم يقول ايه ويظل الشبه يزداد حتى يعلو على الصوره فيصير في وجهه وجه كلب يراه المتفرسون توصله كده كلب ومنهم من يمسح قلبه الى قلب خنزير وخاصية الخنزير انه لا يغار على انثاه فلذلك تجده مراته تقول له انا عايز البس حجاب على الطلاق بالثلاثة لو لبستيه لا طلقك ولا تبقي على ذمتي وتحرمي عليا اخرب ايه اللي انت عملته ده سدها بطين عشان مراته بتقول له انا هحفظ نفسي ليك محدش في الدنيا يشوفني غيرك دي حاجة في عاقل يكره كده في عاقل يكره ان مراته تبقى بتاعته بس مش مشاع للناس كلها لكن زي ما قلنا قبل كده في جورنان احد الاخوه بيقول لي ان هو قرا خبر ان واحد مخرج ومراته بتمثل معاه مراته بتمثل في فيلم فبيقول للراجل اللي بيمثل مع مراته ما تكسفش مني خد راحتك خالص خنزير ما هو اذا عرف السبب اه بطل يعني خلاص خنزير بقى تعمل له ايه ده مفيش مفيش مجال هي فعلا احنا كده الواحد كده فعلا لما يفهم تاويل الايه يا ايه يرتاح يرتاح في التعامل مع الاشكال الخنازيريه والحماريه قد يمسخ القلب الى قلب حمار مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار فاللي عنده علم وما بيعملش بيه حمار حمار يبقى عايش كده هو عنده علم وما بيعملش بيه حمار حمار وتشوفه كده وشه تلاقيه بينهق واضحه باين عليه وقد يمسخ القلب الى قلب طاووس تلاقي الطاووس على طول اول ما يشوف حد يقوم يرفع ظهره ويرفع دماغه وينفش ريشه هي كده اول ما يشوف حد يرفع دماغه ويبدا يظبط الجرافطه والزرار وال و... بتتعجب بايه بتتعجب على ايه ده مش ريشك يا ابني هذا رزق الله نافش ريشك بايه وقد يمسخ القلب على قلب قرد مقلد تلاقيه بس عمال يقلد فلان جاب مش عارف موديل كام انا اجيب احسن منه ويجيب تقليد فقط ولا يفكر بيقول لي عايز اغير عربيه قلت له يعني العربيه الجديده تودي الجنه تودي الجنة يا عم الحاج هي لو تودي الجنة نغير لكن ما توديش ده ممكن تودي جهنم هو مجرد تقليد عشان فلان جاب موديل كذا هو لازم يجيب هو كمان عشان فلان جاب نوع كذا لا انا اجيب احسن منه وفلان ده احسن مني ده هو من امتى بيركب عربيات ده احنا ركبناها قبل ما هي دي قرد قرد زي ما بقول لك كده مشكلة الشباب النهارده بيحلق الكابوريا يا ابني انت شايف ان شكلك كده احسن لا لا لا يا الحلاق اللي عمل لي كده بلاش نكذب على بعض رد عليا إيه انت انت شكلك كده فيها احسن تقليد فقط زي ما فلان حلق شاف واحد حلق الحلقه دي فبيحلق زيه حاجه عجيبه جدا في تقليد الكفار سبحان الملك رغم ان ربنا نهانا عن موالاتهم ورسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم نهانا عن التشبه بهم قال من تشبه بقوم فهو منهم ومع ذلك هم يقولوا لنا البنطلونات ضيق من فوق وواسع من تحت شارلستون تلاقي كله عمل شارلستون بدله بقى ضيق من تحت خلاص ضيق من تحت طويل طويل قصير الصيف داخل وهتشوفها بشورت رجاله هبل كبار كده طوال وماشي في الشارع بشورت ايه ده قرد قرد ما- قرد قرد ماشي في الشارع قرد هو ده التقليد قلبه بقى قلب ايه قلب قرد جيوب في الجناب وجيوب من قدام وجيوب من ورا إيه كله ماشي زي ما الكافر يقول وراه لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر و وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه هي دي المأساة هي دي المشكلة الكبيرة الضخمة مسألة ان يمسخ القلب ولما يمسخ القلب القلب الحاكم فالقلب هو اللي بيأمر والقلب اللي بيتنفذ والقلب اللي بيستسيغ والقلب اللي بيحب والقلب اللي بيتبسط ويفرح فعشان كده لما انت تتكلم مفيش كلام انا عايزك النهارده في معاصيك نبص على معاصيك ونقول القلب اللي هنا ده بقى قلب ايه محتاجة بقى تفكير دي ان القلب اللي هنا يطلع قلب ايه قلب مؤمن سليم ولا ولا جنينة حيوانات جوه لازم واقفة محتاجة واقفة عشان كل واحد يدور مننا على نفسه دي من خطورة القلب الرابعة اللي هي مسخ القلب أو عقوبات على القلوب أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتقبل توبتنا وأن يغسل حوبتنا وأن يمحو خطيئتنا اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يسر أمورنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا اللهم سدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا رب ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين اللهم إنا نسألك رحماك بفقراء المسلمين رحماك بضعفاء المسلمين رحماك بنساء المسلمين رحماك بأطفال المسلمين اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين قو شوكتهم وأعل رايتهم وسدد رميتهم وحل بينهم وبين من يؤذيهم اللهم وانتقم من الظالمين اللهم انتقم من الكافرين اللهم دمرهم تدميرا اللهم لا تجعل لكافر على مؤمن سبيلا اللهم كف بأس الذين كفروا وأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين